الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أود أن أتأمل معكم في هذه الليلة في آية من سفر نشيد الأناشيد نشيد الأناشيد إصحاح اثنين آية ثمانية صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال النفس التي تحب الرب تستطيع أن تميز صوته وتتأثر به مجرد صوت حبيبها يرن في أذنيها يشعل القلب كله بالحب مجرد سماع صوته لما القديسة أليصابات سمعت صوت مريم العذراء مجرد سمعت صوتها قالت لها لما صار صوت سلامك في اذني ارتقض الجنين بابتهاج في بطني وامتلأت اليصابات من الروح القدس تصوروا يوحنا المعمدان وهو جنين لسه جنين انتفض وقال صوت حبيبي صوت مريم الحبلى بالمسيح مش صوتها في اي وقت المسيح كان له وهو في الجسد صوت عجيب جدا له عمق وله تاثير في الناس له عمق وله تأثير في الناس كان يكلم الناس كمن له سلطان له سلطان على قلوبهم وعلى مشاعرهم وعلى عواطفهم وعلى إرادتهم أيضا عبارة صوت حبيبي كتير كانوا بيقولوا ما سمعنا قط كلاما مثل هذا كان صوت المسيح صوت مميز ليه صوته مميز لان حلقه حلاوه وكله مشتهيات كما يقول سفر النشيد كان صوت المسيح له جاذبية خاصة يعني أتصور واحد زي زي متى العشار موجود في مكان الجباية وليه وظيفة وليه مسؤوليات مجرد كلمة اتبعني تخليه يسيب كل حاجه الوظيفة والمسؤوليات والمال والمستقبل ويمشي وراء المجهول صوته حبيبي صوت له تأثير نحن لم نعش في الفترة التي كان فيها المسيح على الأرض بالجسد ولم نتمتع بهذا الصوت العجيب العميق اللي له تأثير تصوروا يقول لزكا يا زكا اسرع وانزل جملة قالها لزكا وده رئيس عشارين الجملة غيرت قلب زكا كله وتاب زكا وقال نصف أموالي أعطيها الفقراء وإن كنت ظلمت أحد في شيء أرد خمسة أضعاف وتغير خالص من إيه من كلمة اسرع وانزل صوت حبيبي صوت المسيح له تأثير في ناس من اللي عاشروا المسيح بالجسد وفي بعض الكتب التي تركها لنا التقليد البعض بيوصفه بيقول نظراته ما كانش حد يقدر يثبت امامها لابد يرخي عينيه قصاده وصوته كان عجيب وعميق وله تاثير في النفوس الى حد بعيد كتير من الناس كانوا بيتبعوا المسيح لمجرد صوته والمسيح يعرف هذا من جهة صوته كراعي يقول خرافي تعرف صوتي تسمع صوتي وتتبعني ولا تسمع لصوت الغريب بتقدر تميز صوته من صوت الغرباء احنا اسفين ان ايام المسيح ما كانش فيه recorders يسجلوا الصوت ده لو كان موجود ال recorder ايام المسيح دي كنا حصلنا على ايه ده كان مجرد عظة تسبي العقول والأفكار وتخلي الناس مشدودين لكلمة المسيح ده مجرد كلمة هلما ورائي كان يقولها المسيح لحد ما يقدرش يحتمل سمعان وأندراوس قال لهم هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس تركوا الشباك وتركوا السفينة وتركوا الأهل وتركوا الأقارب وبطرس ترك زوجته ومشي وراء المسيح هذا الصوت الجميل الحلو صوت حبيبي صوت ربنا مفروض ان الانسان يميزه عن باقي الاصوات مش كل انسان بيقدر يسمع ولا يقدر يميز ولا يستحق ايضا ولذلك شاول الطرسوسي لما كلمه المسيح هو سمع صوت المسيح واللي حواليه ما سمعوش بيقول رأوا النور ولم يسمعوا صوت الذي يكلمني لأنهم لم يكونوا مستحقين أن يسمعوا صوته مش أي واحد يستحق علشان كده احنا لما بيتقري الانجيل في الكنيسة بنصلي صلاة قبليها اللي هي أوشية الإنجيل ونقول اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل مجرد نسمع صوتك يا رب يحتاج لاستحقاق خاص مش كل واحد يستحق يسمع صوتك الله كلم الآباء والأنبياء بأنواع وطرق شتى صوت الله منذ البدء صوت الله منذ البدء أول صوت لحبيبي هو صوته كخالق ليكن نور فكان نور لتكن حياه فكانت حياه ليكن انسان فكان انسان الصوت الاول الذي سجله الكتاب لله ثم سمعنا بعد هذا صوت حبيبي كصوت البركه ربنا بيبارك اثمروا واكسروا واملأوا الارض واخضعوها اول صوت لربنا كخالق وتاني صوت كبركه ثم صوت الله كمعلم من جميع شجر الجنه تاكلوا ما عدا شجره معرفه الخير والشر احترسوا لا تاكل منه ولا تمساه لئلا تموتا صوت الرب في حياة الناس باستمرار كل إنسان بيجيله صوت الرب لكن مش كل إنسان بيميز صوت الرب نريد الآذان المدربة التي تستطيع أن تميز صموئيل النبي وهو طفل أتاه صوت الله فظن أنه صوت عالي الكاهن لم يستطع أن يميز صوت الرب ميزوش غير من ثالث مرة فقال تكلم يا رب فإن عبدك سامع مريم المجدلية أتاها صوت الرب ولم تميزه افتكرته صوت البستاني لأن ربنا أخفى صوته, صوته عنها لكن لما أراد أنها تميز الصوت وقال لها مريم بصوت ربنا الصوت الذي تألفه وتحبه ما احتملتش قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم صوت ربنا وصل لبلعام لم يستطع ان يميزه واخطا بلعام صوت ربنا وصل لاذان ولكنها لا تسمع زي ما بيقول الكتاب لهم اذان ولكنها لم ت... لا تسمع ولم تستطع هذه الاذان انها تميز صوت الرب ولكن انت يا ريتك تقدر تميز صوت الرب الواصل اليك اول حاجه انك تميز صوت ربنا تعرف ان ده صوت الله اليك القديس الانبا انطونيوس سمع ايه في الكنيسه كل الناس اللي في الكنيسه سمعوها لكن هو عرف ان ده صوت الرب اليه اذهب بقى كل مالك الايه دي ليا انا ده صوت حبيبي ربنا طافر على الجبال وقافز على التلال بعت لي كلمه مخصوصه ده صوت حبيبي الانبا انطونيوس في اول رهبنته امرأة قالت له لو كنت راهبا كنت تسكن في الجبل لأن هذا المكان لا يصلح للرهبان فقال هذا صوت الله وليس صوت إنسان ده صوت ربنا إليه ربنا جايز يكلمك بأنواع وطرق شتى لكن لا ي... لازم تميز صوت الله إليه جايز كلمة في كتاب هي صوت الله إليك جايز كلمة يقولها واحد في الشارع يبقى صوت الله إليك جايز كلمة في كنيسة وهي صوت الله إليك جايز كلمة من صديق جايز كلمة من عدو الله ممكن يوصل صوته بأنواع وطرق شتى المهم انك انت تميز تستطيع تفرز وتقول صوته حبيبي هو ده صوت ربنا ده هو ده صوت ربنا جايز مرض من الامراض يشتد عليك وتلاقي صوت ربنا صادر اليك من قلب المرض جايز تجربه جايز ضيقه جايز تعب جايز مشكله وفي وسط الضيقه في وسط المشكله في وسط التعب تلاقي صوت ربنا جايلك وتقول صوته حبيبي ربنا بيقول لي كذا ربنا بيقول لي كذا لما اخوة يوسف وقعوا في الضيقة وضبط كأس الوزير في امتعتهم وقالوا اعنا سمعوا صوت الله اليهم يقول لهم ده ذنب اخوكم الذي استرحمكم ولم ترحموه صوت الرب واصل اليهم صوت الرب جايز يتكلم في اذنيك بصوت واضح وجايز يتكلم في اعماق قلبك في ضميرك في داخلك من جوه يقول لك لازم تعمل كده ارجع عن الحته دي ابعد عن هنا غير هذا بدل ذاك اعمل ما تعملش صوت ربنا جواك بيناديك صوته حبيبي مفيش انسان في الدنيا لم يصله صوت الله ده في قتله ومجرمين جالهم صوت ربنا زي قايين كلموا ربنا نفسه وقال له أين هابيل أخوك يهوذا الخائن أتاه صوت الله وقال له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان صوت ربنا بيمشي وراك في كل وقت ده أحيانا القاتل يقتل وصوت ربنا بيجري وراه يهزه لغاية لما يروح يسلم نفسه أو يعترف ومش قادر صوت ربنا بيصل إلى كل إنسان بأنواع وطرق شتى أحيانا يأتي صوت الله في حب في رفق اليك في كلمه مطمئنه في كلمه عزاء زي يعقوب ابو اب الاباء وهو هربان من عيسو ونايم وتعبان ولقى سلم بين السماء والارض وسمع صوت حبيبه بيقول له ها أنا ذا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض صوت معزي بيجي, بيجي الإنسان وهو تعبان صوت ربنا أتى إلى يشوع في الضيقة بتاعته بعد موت موسى وقال له لا تخف أنا معك كما كنت مع موسى عبدي أكون معاك إن تراخت صوت عزاء التلاميذ وهم مضطربين وسط السفينة والبحر والأمواج جالهم صوت المسيح أنا هو لا تخافوا صوت ربنا بيجي كتير تلاقي نفسك تعبان في ضيقة من الضيقات ووسط ما انت تعبان تسمع صوت في ذهنك لا تخف انا معك تلاقي صوت في ذهنك الرب يحفظك الرب يظلل على يدك اليمنى لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل تقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال لاحظوا ان العروس سمعت صوت حبيبها من بعيد وهو طافر على الجبال وقافز على التلال لسه ما وصلش لسه ما وصلش واحست بيه ان ده صوت حبيبها جاي من بعيد هو ذا آتم لسه ما جاش لكن جاي سمع صوته من بعيد على الجبال والتلال الانسان اللي تعبان وجاي الشاعر ان ربنا لسه ما جاش لكن برضه بالايمان يقول صوت حبيبي هو ذا آت هو جاي سيأتي ولو في الهزيع الأخير من الليل لكنه قد يتأخر ولكن لا بد أن يأتي صوت حبيبي هو ذا آت الإنسان اللي عنده إيمان وعنده رجاء يسمع صوت الله ولو من بعيد من قريب يبقى بالعيان لكن من بعيد يبقى بالإيمان هو ذا آت ومع انه تأخر ولسه جاي إلا إن شاعر إن هو مسرع قافز على الجبال وطافر على التلال مع إنه لسه ما جاش لكن أنا عارف إنه جاي وجاي بسرعة وبيقفز على الجبال والتلال مع إنه مش موجود بالنظر العادي الإيمان يشعر الإنسان بأشياء كثيره واحد يقول لك فين ربنا اللي انت بتعبده فين فين ربنا لم يسرع لمعونتك فين ربنا سايبك زي ما قال جدعون الملاك بيقول له الرب معك يا جبار البأس قال له معايا معايا دي فين لو كان الرب معنا لماذا اصابتنا كل هذه البلايا لو كان الرب معنا لماذا اصابتنا كل هذه البلايا لا ابدا لو باين ان الرب بعيد وانا اقول هو ذا آت طافرا على الجبال وقافزا على التلال ربنا جاي بسرعة بيقفز وبيجري ولكنه سيصل في الموعد المناسب في الوقت الذي يحدده هو وايه الجبال والتلال اللي ربنا قافز عليها بيقول اساساته في الجبال المقدسه ربنا جاي قافز على الجبال والتلال هو ذا آت عبارة هو ذا آت عبارة معزية تعطي رجاء ربنا جاي ولذلك كانوا في العصر الأول باستمرار بيقولوا ربنا جاي ماران آثخ ربنا جاي هو ذا آت ما تيأسي ما تتعبش صوته حبيبي صوت ربنا بيأتي للمعونة بيأتي للتعزية بيأتي للبركة بيأتي للمكافأة ما أجمل إنك تسمع صوت حبيبك وهو بيقول لك نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك هو ده صحيح صوت حبيبك هو ده صحيح صوت حبيبك الصوت المفرح المملوء بركه صوت حبيبي شوفوا ايها الاخوه تفرح بصوت الله اذا كان الله حبيبك نقولها الحكايه دي ونشرحها انت تفرح بصوت الله اذا كان الله حبيبك فتقول صوت حبيبي وإذا ما كانش حبيبك يبقى صوت ربنا مفزع ليك مخيف مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي مخيف ما هو صوت ربنا جه للغني الغبي وقال له في هذه الليلة تؤخذ روحك منك فهذا الذي أعددت لمن يكون يقول ده صوت حبيبي حبيبي منين ده صوت القاضي العادل صوت الديان مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي صوت الله وصل لناس تانيين قال لهم الحق اقول لكم اني لا اعرفكم لا اعرفكم يعني ربنا بيتبرأ منهم ما يعرفهمش طب ده صوت مفزع صوت جهل قايين بيقول له اين هابيل اخوك ملعونة الأرض أو ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك طب ما ده صوت الرب عايز صوت ربنا يبقى كويس ليك خلي فيه علاقة بينك وبينه عشان تقول ده صوت حبيبي تقول ده صوت حبيبي صوت ربنا جه في وقت من الاوقات يعاتب يعاتب ويقول له شاول شاول لماذا تضطهدني ليه بتضطهدني صوت الرب بالنسبة لك يطلع ايه هل هو صوت بركة ام صوت عتاب ام صوت دينونة ام صوت معونة اي نوع من الاصوات هو صوت الرب اليك النفس اللي ليها علاقة طيبة بربنا لما تسمع صوت ربنا تقول صوت حبيبي فرحانة النفس الفرحانة بلقاء الله النفس الفرحانة بصوت الله آدم ما كانش فرحان بعد الخطية لما سمع صوت ربنا استخبى خاف ليه يا آدم مش ده صوت حبيبك كان صوت حبيبي زمان وكنت بفرح لما بيجي ربنا في الجنة واقعد معاه أما الآن فيوجد حاجز بيني وبينه أقامت الخطية حاجزا كبيرا بيني وبين الله مش قادر أقول صوت حبيبي عجيبة الكلمة اللي قالها آدم قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت سمعت صوتك خف ده صوت حبيب ده يقول له سمعت صوتك خف خفت ليه لأني عريان فاختبأت أنا خايف يجيلك صوت الله وانت عريان ليس عليك ثياب العرس ولا ثياب البر وماذا تقول لما صوت الله وصل لآخاب الملك على فم إيليا النبي آخاب قال لإيليا قال له هل وجدتني يا عدوي ده النبي جاي لك أي إنسان يشعر إن نبي الله جاي إليه يبقى فرحان لكن ده أول ما شاف النبي قال له هل وجدتني يا عدوي لم يفرح بصوته صوت ربنا راح لآخاب قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك حاجة تخوف هيقول صوت حبيبي حبيبي منين ده صوت الأدب والحكم والنقمة والدينونه يبقى مش في كل مرة نقول صوت الله إنما لازم ندقق على كلمة صوت حبيبي صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال وقافزا على التلال نفس فرحانة بيه يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة كلمة ربنا حلوة في أذن الإنسان اللي بيحب ربنا فكون علاقة مع الله وكون حب عشان تستطيع انك تقول صوت حبيبي
صوت الله في حب سعى وراء البعض في مرة من المرات موسى النبي وهو ماشي وهو لا يتوقع أبدا بيرعى الغنم ولا يتوقع شيئا سمع صوت الله بيكلمه من وسط العليقة من وسط النار فخلع حذاءه من رجليه لأن المكان مقدس
أنت لا تعرف متى يكلمك الله ولا تعرف كيف يكلمك لأن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة يعني ما تقدرش تراقب في وقت من الأوقات تلاقي صوت ربنا جالك ما تقعدش تحسبن كتير ولا ترتب لنفسك هو صوت ربنا هيجي لك في يوم من الأيام كل ما أرجوه منك إن أذنيك تكون مفتوحتين للرب أذنان مفتوحتان للرب تقول صوت حبيبي وانت ماسك الكتاب المقدس قاعد تقرا فيه كل كلمة تقراها بتلتهمها التهاما وتقول صوت حبيبي هو لازم صوت مادي للودان ده صوت ربنا جاي لك وجدت كلامك كالشهد فأكلته صوت حبيبي سفر النشيد فيه كلام جميل من صوت الله المملوء بالحب والعاطفة والمديح شهادة من الله نحو الإنسان يقول أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان ده صحيح صوت حبيبي هل الله هيشهد ليك هذه الشهادة في اليوم الأخير إني أسأل ياما في ناس خدوا شهادات من العالم العالم شهد ليهم شهد ليهم انهم ينفعوا في الطب في الهندسة في المحاسبة في اي حاجة لكن هل سمعت صوت حبيبك يشهد لك في اليوم الاخير يقول ده واحد من المفديين بدمي يقول حدث خلاص لأهل هذا البيت هل سمعت شهادة من هذا النوع يقول لك نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير ايه الشهادة اللي انت هتسمعها ما صوت الله إليك جاي صوت الله إليك في هذه الليلة يقول لك توب وغير حياتك وابتدي من جديد جاي صوت الله إليك يقول لك في خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها خلي بالك جاي صوت الله إليك يقول لك عايزك تقضي الليلة دي معايا في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب
ميز صوت الله إليك ونفذ صوت الله إليك وباستمرار قل له يا رب عرفني طرقك فهمني سبلك انا عايز اسمع صوتك انا عايز اسمع صوتك صوتك في اذني كالعسل والشهد في فمي صوت الرب
يعمل اعمال كثيره شوفوا داود النبي يقول ايه يقول صوت الرب يزلزل القفر صوت الرب يقطع لهيب النار ده احنا بنجري ورا صوت ربنا ونقول له انت فين ده احنا بنجري ورا صوت ربنا ونقول له تعالى يا رب ولو توبخ وتأدب ولو يأتينا هذا الصوت وانت ماسك صوت وتقول بيتي بيت الصلاة يدعى احنا عايزين نسمع صوتك عايزين نسمع صوتك وسط الاحداث عايزين نسمع صوتك وسط الضيقات عايزين نسمع صوتك في حب في معونه قبل ميلاد المسيح كان صوت ربنا امتنع مدة طويلة عن الناس لا فيه نبوة ولا رؤية ولا ظهورات وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام صعبة العبارة دي كلمة الرب كانت عزيزة يعني نادرة يعني قليلة كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام والناس كانوا بيشتهوا كلمة من ربنا طب دلوقتي صوت ربنا موجود بيجري وراك كل يوم فهل تسمع إذا قلت صوت حبيبي قل بعدها مباشرة تكلم يا رب فإن عبدك سامع ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين